إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا موصولا مع خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى والتي يتكلم فيها أو يرد فيها على الذين يذمون الدنيا بإطلاق وبين أنها ليست مذمومة بإطلاق بل المذموم هو عمل الجاهل والعاصي أما ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس فهذا يمدح ولا يذم وكنا وصلنا إلى كلامه عن المطعم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتنع من مباح قط كان يأكل اللحم ويأكل لحم الدجاج وكان يأكل الحلوى والعسل وكان يشرب الماء العذب وأن كل ذلك مما يتقوى به المرء على بقاء جسمه لأنه لا يستطيع أن يعبد ربه إلا إذا كان جسمه صحيحا سليما وذكر العلة أو المذمومة فيما يتعلق بالمطعم ألا وهو الشبع قال رحمه الله وإنما يكره الأكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر أما يكره الأكل فوق الشبع فهذا إذا كان له عادة إذا كان معتادا أنه كلما أكل أكل فوق الشبع هذا هو الذي يكره ولا يكره لذاته وإنما يكره لما يؤدي إلى الفتور والكسل في العبادة مع تقوية الشهوة مع تقوية الشهوة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء فكان المقصود من كلامه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصوم أن يقطع شهوة الإنسان لأن الشهوة تحتاج إلى مدد وتحتاج إلى زاد وهذا الزاد إنما هو في الأكل في الأكل الجيد فيبقى الإنسان إذا أكل فوق الشبع ممكن تفتر عبادته ممكن تزيد شهوته لكن في بعض الناس يقول لك انا كل ما اكل اعبد ربنا كويس والشهوه عندي ما تفرقش ياكل زي ما ياكلش برضه المساله بتختلف من انسان الى انسان مش عايزين نعملها قانون لا نريد ان نفعلها ان نجعلها قانونا لكن القانون العام العام يعني أن الأكل فوق الشبع مكروه لكن يجوز له أن يشبع ويأكل فوق حاجته أحيانا وفيه حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أصرع جنب هذا المنبر جنب منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي جنونا وما بي جنون ما بي إلا الجوع جائع فبيغشى عليه يصرع يعني يغشى عليه يغمى عليه يعني ولقد قعدت في طريقهم يوما خرجوا كانوا في الصلاة وهو أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يسد جوعته ولكن بكراهة بدون ما يتعرض للسؤال فوقف على طريق الطريق العام اللي الصحابة لما بيخرجوا من المسجد يسلكونه إلى دورهم قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها إلا ليشبعني أو إلا رجاء أن يستتبعني فمر ولم يفعل يعني اسألوا عن آية ما تقول في آيات كذا وكذا أبو هريرة يقول وإنها لمعي أنا حافظ الآية وعارف معناها لكن آية حيلة آه مباحة اني اقول اه والله الايه دي كذا كذا طب تعالى نتمشى بس ندخل بس بنتغدى وبتاع وبعدين نبقى نتفاهم جوه واقول لك الموضوع يبقى ايه حصل مراده بدون ما يريد ماء وجهه لكن ابا بكر رضي الله عنه ايه لم يصل لمراد ابي هريره فاجابه وانطلق قال فمر عمر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته عنها الا رجاء ان يشبعني او الا رجاء ان يستتبعني وانها لمعي قال فمر ولم يفعل حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال أبا هر الحق بنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته فوجد شيئا هو لم يشتريه أو لم يستدلبه سأل عنه فلما دخل الدار وجد لبنا فسأل من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان فقال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن قال فأحزنني ذلك ليه؟ لأن أهل الصفة كثير وذكر الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى أن أهل الصفة كانوا أحيانا يزيدون حتى يصل عددهم إلى أربعمائة وأحيانا يقلون يعني كانوا يزيدون ويقلون قال أحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن وما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة خلاص ده هو عبارة عن كوب إناء من اللبن لقد كنت أريد أن أشرب شربة أتقوى بها لكنه قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد هو ده اللي بيفرق الجيل الفريد ده عن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره هناك ناس يطيعون الله ورسوله إذا كان على هواهم فإذا كان على خلاف هواهم كسروا الأوامر فأبو هريرة يقول ما, ما لا يستطيع أن يقول لا وبعدين شيء آخر أحزن أبا هريرة قال فكنت أنا الذي أدعوهم وأنا الذي سأسقيهم فسأكون سأكون من آخرهم شربا خلاص يبقى مش هيلاقي لبن بس ايه كما قال علل وقال لم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا ذهب وجاء نادى أهل الصفة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وهاجروا إلى إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال فكنت أنا الذي أدعوهم وأنا الذي سأسقيهم ثم يرده إلى أبي هريرة فيأخذه فيعطيه إلى الثاني ثم يرده إلى أبي هريرة فيعطيه إلى الثالث العلماء أخذوا من كده أنه ليس من المروءة استخدام الضيف لأن ما فيش حد ناول أخوه ها ما ناولوش بعض لا يرد الإناء لأبي هريرة وبعدين أبو هريرة يديه للثاني فعشان كده قالوا ايه ليس من المروءة استخدام الضيف يعني ما استناش واحد ضيف يجي لك تقول اما يجي لي اثنين ثلاثه كده نقوم نغير نظام الشقه ها تعالى يا فلان جر معايا الدولاب وجر السرير و... وهات اللي مش عارف تحت الايه واعمل الايه وبتاع لا الضيف لا ما لا لا لا, لا تكلفه من امره شططا اكرمه فبعد ما شربوا جميعا ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قال فأعطيت الإناء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر لي فنظر إلي وتبسم قال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت والإناء زي ما هو يشربوا يشربوا الإناء لم ينقص يعني ولا قطرة هو اللبن زي ما هو قال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت فقلت صدقت يا رسول الله قال اقعد قال فقعدت قال اشرب فشربت قال اشرب فشربت قال اشرب فشربت قال اشرب قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك فقال أرني فسمى الله وشرب الفضل البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا الحديث باب كيفية معيشة أو عيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ده اختياري ولا اضطراري اضطراري لأنهم لا يجدوا لا يجدوا ما يأكلون بخلاف جوع الصوفية جوع اختياري قدامه الأكل وهيموت من الجوع ولا يأكل الصحابة ما كانوش كده الصحابة كانوا لا يأكلون عندما لا يجدون وكانوا يصبرون وكانوا يأكلون الشيء الذي لا يخطر لك على بال عشان في بعض الناس عندهم مشكلة الأكل المتوازن ايه الاكل المتوازن يقول لك لازم البروتين يبقى زي الايه الدهون ها لازم كله يبقى زي بعضه لازم تاخد كام جرام بروتين وكام جرام بتاع دهون و... وتاخد ثمرة فاكهة وبتاع عشان يبقى اكل متوازن عشان جسمك يبقى ايه مفتول وكويس والا يحصل لك نوع من الضمور والهزال والكلام لا بصوا للصحابه الصحابه ما كانوش كده خالص يعني سعد بن ابي وقاص قال لقد رايتني سابع سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا زاد الا ورق الشجر ورق الشجر ثم تعذرني بنو أسد على الدين هم اللي هيعلموني وهم اللي هيقولوا لي الصح ايه والصح ايه لقد خبت اذا وضل سعي لو اني هم دول اللي هيعلموني الدين وحديث جابر وهو في الصحيحين لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقياده ابي عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه في غزوه سيف البحر سيف البحر السيف اللي هو الشاطئ غزوة شاطئ البحر وأعطاهم جرابا من تمر وكانوا ثلاثمائة رجل جراب من تمر ده هو التموين بتاع الجيش قال فكان يعطينا كل يوم تمرتين تمرتين ده الأكل بتاعه وبعدين لما أوشك التمر على النفاذ أعطاهم تمرة تمرة قال فكنا نمصها ونشرب عليها الماء لما يكون معاك حبايه كراميلا كده وحطيتها في بقك عمال تمص فيها وتشرب ميه وتمص وتشرب ميه حتى فنى الزاد فلجأوا إلى الخبط الخبط اللي هو ورق الشجر اليابس يفرفتوه كده ويسفوه وظلوا هكذا يأكلون ورق الشجر اليابس حتى رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر يعني سيد قشطة ولا حاجة فيه العنبر ده دابة عظيمة يعني شوف جابر بن عبد الله قال إن أبا عبيدة جاب الشوكة بتاعته الشوكة اللي في ظهره دي وقفها وجاء بأعلى بعير وركبه أطول رجل فمر من تحت الايه الشوكة دي فلما البحر رمى بهذه الدابة العظيمة قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم رجع فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا طبعا ده لم يبلغه ان ميتة البحر حلال وده يدل على أن الرجل العالم الفاضل قد يفوته شيء وإلا لو كان عند أبي عبيدة أن ميتة البحر حلال ما قال ميتة لا تأكلوه ولكنه لجأ إلى الأكل للضرورة فمن اضطر في مخمصة مخمصة شدة المجاعة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وحديث برضو آه بعض الصحابة عتبة بن غزوان في صحيح مسلم اللي أوله إن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء في هذا الحديث يقول وكنا نأكل ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا شفايفهم اتشققت من اكل ورق الشجر اللي انت عارف ورق الشجر بتاع حامي وبعدين الباديه هناك ما كانش الشجر الخيرع اللي عندنا ده عندهم لا تلاقي شجر كده الورقه بتاعته قد كده وزي الموس على بال ما يقطعها والكلام ده يقعد يندغها ممكن تلط شفته ولا حاجه ولا بتاع والكلام ده تقرحت اشداقنا وكانوا كانوا مجاهدين وكانوا فضلاء وعمروا الدنيا وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ظهر الإسلام على الدنيا كلها وكانت فارس والروم يخشون المسلمين اللي بعض الناس يقول لك البدو فما تقوليش بقى البروتين والدهون والكربوهيدرات والمش عارف الكلام ده لا الله عز وجل هو الذي يطعم ويسقي والذي يطعم ويسقي فده كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت كان عملهم كله في بركة ليه بذلوا أنفسهم للدين لم تتعلق قلوبهم إلا بالله عز وجل ونصرة هذا الدين يعني أنتم عارفين سعد بن معاذ رضي الله عن سعد أسلم سنه كم سنة؟ 30 سنة مات وسنه كم سنة 36 سنة يعني فترة إسلام سعد ست سنوات ترى ما الذي فعله سعد في هذه الست حتى اهتز عرش الرحمن له يوم مات مش عارفين الحديث أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد وعرش الرحمن ده حاجة ضخمة ضخمة ما ما ما السماوات والأرض السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة حلقة في صحراء لا منتهى لآخره هذا العرش الذي تمدح الله مدح الله عز وجل نفسه أنه استوى عليه الرحمن على العرش استوى لما هذا العرش العظيم يهتز لموت عبد يمشي على الارض بقدميه ما حجم هذا العبد وما وزنه واسلامه لم يتجاوز ست سنوات عشان كده ضروري لابد ان نتعلق بهذا الجيل جيل المضيء وأن نذب عنه بأعراضنا أنا أصون أعراضهم بعرضي وأنا الرابح أنا أقبل أن أسب وأشتم ولا يشتمون الدفاع عنهم فريضة واجبة وإحنا نعرف قدر المحبة بقدر الذب عن هؤلاء الأفاضل ولو تكلمنا عن الصحابة وعن ما فعلوه والكلام ده لطال بنا الخطاب يبقى مطلوب أن ترجعوا إلى سيرهم مرة أخرى وتحمل نفسك على ما كانوا يفعلون وتعلم أولادك سير هؤلاء احنا ليست مشكلتنا كأمة مسلمة مشكلة لا موارد ولا أرض ولا فلوس إنما هي مشكلة رجال رجال فأبو هريرة رضي الله عنه ده موقف هذا موقف يحكيه أبو هريرة وكان جوعهم كما قلت كان جوعا اضطراريا وليس جوعا اختياريا هذا فيما يتعلق بالشبع الأكل فوق الشبع ويكره اللبس على وجه الاختيال والبصر وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنا قال الكلام ده بعد إيه؟ بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الشيء الذي لا يقبل قليله ولا كثيره بعد الشرك الكبر وفي بعض الأحاديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يقبل مطلقا لا قليله ولا كثيره يمكن الزاني ارتكب كبيرة شارب الخمر ارتكب كبيرة ممكن يتوب وممكن الذنب ده يكون رائده الى الجنه حطه قدامه على طول فندمان بصفه مستمره وخايف يدخل النار فعمال يجتهد ان هو يبرا من الذنب ده يكون رائده الى الجنه الا الكبر كبر غير مقبول كله فلما سمع رجل هذا الكلام قال يا رسول الله اني احب ان يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا افهذا كبر قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس احتقارهم بطر الحق دفعه لا يسلم لأحد بحق لكن فهمنا من كلام الرجل أن اللبس الحسن والنعل الحسن قد يكون طريقا إلى الكبر وممكن ما يكونش كده لكن يختلف اذا من شخص الى اخر اذا انت كنت حاسس لما تلبس لبس جميل والكلام ده ان انت يعني ماشي يا ارض تهدم عليك ادي ما تلبسوش انت راجل مثلا ابوك عنده سياره والكلام ده وبتركب السياره ورايح جاي وشاعر بانتفاخ وانتفاخ اركب عجل ها اكسر الكبر انت راجل من رواد المساجد وحسيت بالمسألة دي خد المساحة وانزل دورة المية اكنس واكنس الميضة والكلام ما فيش حد يقول لك لا والله ازاي يا مولانا ويا فضيلة الشيخ تعمل الكلام ده انت ليك علة انت اللي عارفها هو ما يعرفهاش فداوي علتك فدي طرق من طرق الكذب ويعني عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يلبس حلة يتبختر فيها إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة تجلجل فيها يعني مضطرب يوصل لفوق وينزل على رقبته ويطلع وينزل على رقبته لحد يوم القيامة أو من يوم الرجل ده خسف به الأرض هو النهارده بيتجلجل الساعة اللي هنتكلم فيها دي يتجلجل هذا العبد خبط يمين وخبط شمال ومن هنا لهنا الكلام ده الى يوم القيامه عشان ايه كان ماشي متكبر فما يؤمنك وانت لابس الكبر كده وبتاع ان تموت مش هقول لك يخسف بيك الارض ولا بتاع تموت عشان اقول لك يخسف بيك الارض تقول لي ايه الدليل وجبتها منين والكلام لكن تموت مش عايزه دليل هتموت فلو مت على هذا كيف تقول ما أنت قائل لربك عشان كده سفيان بن عيينة رحمة الله على أبي محمد الهلال يقول من كانت معصيته من الشهوة فارج له وإن كانت معصيته من الكبر فلا خير فيه إن آدم عصى ربه شهوة شهوة أن يكون من الخالدين وكان من شجرة ليه ليكون من الخالدين اشتهى ذلك فتاب الله عليه لما استغفر ربه أما إبليس فما منعه من السجود إلا الكبر فطرد عشان كده يقول لك المتكبر ملوش كبير ليس له كبير هو فاكر نفسه دمه مش من دم الناس ولا الطينة بتاعته من طينة الخلق هو كبير نفسه عشان كده يعاقب يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل في الدنيا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الناس الذر اللي هو الهباء اللي انت لما تشوف شعاع الشمس كده تلاقي ايه الذر طاير كده ادي المتكبر اللي ما كناش عارفين نكلمه ودايس علينا كلنا و ثاني عطفه يطلع عضلاته بيبص العضلات يمين وشمال وهو ماشي وما كناش عارفين نكلمه في الدنيا يحشر يوم القيامة كمثل الذر بنقيض ما كان يفعل كمثل كأمثال الذر في صور الناس يدخلون سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار مش نار عادية نار الأنيار أصعب نار في جهنم نار الأنيار أكلهم من عصارة أهل النار يسقون من طينة الخبال فالإنسان إذا وجد طريقا يؤدي به إلى الكبر ينبغي بمنتهى الحزم أن هو يقفله أنا رئيس مؤسسة وعندي عمال أول ما السيارة تقف يجري الراجل ويقوم فاتح الباب وينحني وياخد منه الشنطة وده يجري قدامه وده يجري قدامه والكلام ده لو ما عملش كده يرفده يعتبر ان هو قليل الادب ما بيراعيش الاتيكيت ولا البروتوكول ولا الكلام ده اذا كان الداء ده موجود عندك تخلص منه نصيحه يعني تخلص منه اذا كان الداء ده عندك لا شيل شنطتك بنفسك ليه يعني انت اكسع ما تشيلش ياما ناس كانوا في السماء نزلوا في الارض كان الواحد منهم لما بيدي بقشيش ولا حاجه يدي بالالف جنيه ايام ما كان ارنب الف جنيه ده كان ارنب في يوم من الايام طبعا الف جنيه دي اظن ما حصلش كتكوت دلوقتي ولا لهين والاستك اظن كان باكو زمان 1000 جنيه ولا الاستك دلوقتي ولا له بتاع الاستك دلوقتي بقى مليون جنيه ولا حاجه فانت لا تؤمن يعني انك كنت فوق تنزل تحت وتكون نجاتك يوما من الايام على يد هذا الرجل المسكين هذا الرجل المسكين زي ما بيقولوا في اخبار الحيوانات والكلام ده القصص اللي بتروى يعني او الحكايات التي تروى على لسان الحيوانات وكان سفيان الثوري يتجوز فيها وايوب السختياني ايضا كان يتجوز في هذه الحكايات ومن هذا الباب انا اتجوز ايضا لما يقول لك مثلا الاسد في يوم من الايام كان نايم وبعدين الفرن عدى لقى قوم قش كده ما هو مش عارف ده يطلع ايه فقعد يتنطط عليه وبتاع فلسوء حظه اتنطط على نافوخ الاسد فحمل النوم اول ما كده مسكوا اه مولاي وبتاع اخر مره و... والجميل ده هردهولك فقهقه الاسد الجميل ايه يا مفعوص انت ده بس حته بتاع وانا ملك الغاب فايه الجميل اللي انت هترجعه لي يعني في يوم من الايام قال له بس معلش انا هرد لك الجميل وبتاع المهم قرف منه هياكل فرد قرف منه قال له هور وفي يوم من الايام هذا الاسد الصيادين بقى موجودين دخل الشبكه مش عارف يطلع الفرن عدى كده فحرك ديله كده وبصبص ها ما اصل البصبصه دي اصلا تحريك الديل ولا تصل الا الحيوانات يعني الكلب لما يهز ديله القط لما يهز ديله يقال بصبصه يعني حرك ذيله عشان كده حتى السعير هذا للناس اللي يقول لك بيلعب بديله ها راجل بصباص مثلا او بيلعب بديله وده ماخوذه من الايه؟ ماخوذه من الحيوان يعني. فقال له الان ارد لك الجميل ونزل على الشبكه ارقضها وبتاع والكلام فانت يعني ما تحتقرش حد حتى لو كنت تحسن اليه في الدنيا وبيجي عشان ياخد منك الصدقه ولا ياخد الزكاه ولا الكلام دوت في يوم من الايام قد يكون نجاتك على يديه ها يحصل حشة يحصل تقع في ترعة مش عارف إيه الكلام ده يكون موجود يطلعك ربنا يجعله سببا في ان هو يطلعك ف... ف... عاي- عايز اقول بقى ايه يعني ما- اي اي شيء يكون طريقا الى الكبر لازم انت تغلقه من ضمن الاشياء اللي هي تجعل المرء يتكبر الثياب عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه من الخيلاء لم ينظر الخيلاء إلى الكبر يعني لم ينظر الله إليه بخلاف الذي يجر ثوبه بغير خيلاء ده هيدخل النار بس ها لأنه ممكن يدخل النار ويطلع إنما الذي يجر ثوبه من الخيلاء عمل جريمتين الجريمة الأولى أنه أسبل إزاره الجريمة الثانية الخيلاء طب ايه الدليل على المسألة دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جمهرة من الصحابة. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى أي واحد لابس يلبس القميصة اللي احنا اصطلحنا عليها الجلابية وطبعا الجلابيه دي بتاعت النساء الجلباب يعني بتاع النساء انما هو اسمه القميص في حق الرجال اسمه القميص ها مش القميص ال- اللي بيتلبس فوق البنطلون لا والمرأة ثيابها اسمه ايه الجلباب فأي واحد لابس جلابية عشان بس أتفهم يعني تحت الكعبين الكعب اللي هو العظم الناتئ أعلى القدم خلاص ممنوع منعا باتا هدومك كلها سواء بنطلون او سروال او آه، جلبيه قميصا يعني كل ده ممنوع ينزل تحت الكعبين ينزل تحت الكعبين ففي النار فإن انضاف إلى ذلك شيء يبقى إيه؟ لم ينظر الله إليه، ودي طبعا عقوبة أطم. بعض الناس بقى يقول لك طب ما هو أبو بكر الصديق وده هي هذه حجة كل من يجيز أن يطيل المرء إزاره يقول لك أبو بكر الصديق كان هدومه طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء فإذا جر المرء ثوبه بغير خيلاء جاز له ذلك هم بيقولوا الكلام وأفتى أو قال هذا الكلام برضو بعض العلماء الكبار جابوا الكلام ده منين؟ قال لك جبناه بدلالة المفهوم بدليل الخطاب ده اللي المفهوم مخالفة يعني الحديث بيقول ايه؟ من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه يبقى مفهوم الكلام ايه؟ ومن جر ازاره بغير خيلاء نظر الله اليه مش ده مفهوم الكلام؟ طيب عايزين نتكلم في المسألة دي ونبين خطأ هذا الفهم احنا عندنا أحاديث كثيرة عن جمهرة من الصحابة فيها أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لوحدها ومن جر إزاره من الخيلاء لوحدها قال لك ما نحمل المطلق على المقيد إذا كانت دي جاءت مطلقة وقيدت في حديث آخر خلاص نحمل المطلق على المقيد كقول أهل العلم فأنا قبل ما أجاوب على الشبهة ديت نجيب الحديث الذي يحتجون به وبيعتبروه من أقوى أدلة الباب وهو حديث صحيح على شرط الشيخين رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث آه، عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ده آه، حفظي للسنة ده من قديم وأرجو ألا أكون واهما فيه ولو في وهم اضربوا عليه يعني اللي حد حب يراجع في مسجد أحد يضرب على هذا لو كان لو كنت مخطئا يعني قال ابن عمر كان علي ثوب جديد يتقعقع يتقعقع يعني من الشلس وكذلك يعمل خلوشه كده وفرقع كده فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قلت أنا عبد الله قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك فارفع إزارك قبل القصة دي قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه وبعدين حكى الحكاية دي بقى انه لبس سوا جديدا وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك قال فرفعت ازاري قال زد ارفع كمان وهو هو ابن عمر جالس بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده قال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء قال لي خلاص طالما أنه لم يفعل ذلك خيلاء يبقى جاز لنا أكثر من ملحوظة ده معناه اتهام ابن عمر بالخيلاء صح ولا غلط؟ ما هو قال له ارفع ازارك ليه؟ ده كانت بدايه الكلام من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. وقال له ان كنت عبد الله فارفع ازارك وبعدين قال له زد ارفع كمان. يبقى دي مش اتهام لعبد الله بن عمر دي نمره واحد، نمره اثنين ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يطيل ازاره اصلا إنما كان إزاره مشدود كان إزاره مشدودا فوق الكعبين لكنه كما وصفته عائشة كان نحيفا أجمأ يسترخي إزاره من على حقوه فكل ما ينزل يشده لفوق مش انه طول ازاره وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كده فقام اعتذر عن تطويل الازار بان انا بشد لفوق طب احنا راضيين منكم انك انت تفضل تشد هدومك لفوق زي ما ابو بكر الصديق كان بيعمل على على ظنهم لكن كما جزم الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن عمر من السير قال كان أبو بكر وده المتصور في أبي بكر يستحيل يخالف يؤمر بأي أمر يستحيل يخالف فيبقى إذا إزاره فوق الكعبين كان مشدودا بس لانه كان نحيفا كان بينزل منه فيقوم يشده ليه؟ لفوق. يبقى لا حجة لهم أن أبا بكر كان يطيل إزار. وبعدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فهذا الكلام فيه معنى الخصوصية. لأنه لو كان عاما لسوى بين أبي بكر وابن عمر في أصل المسألة للأحكام الشرعية ده عم ما يخصص واحد عن واحد فلو كانت المسألة تعم لكان الحكم عند أبي بكر كالحكم عند ابن عمر سواء بسواء أما وقد فرق بين ابن عمر وبين أبي بكر في أصل المسألة دل ذلك على الخصوصية لأبي بكر الصديق إن دي نوع من العذر لأبي بكر الصديق الحاجة الثانية أو الشيء الآخر أن الأحاديث التي نهت عن إسبال الإزار أحاديث نصية سيقت أصلا لهذه المسألة والجماعة اللي هم احتجوا بأثر أبي بحديث أبي بكر رضي الله عنه أخذوه بدليل المفهوم فلو حصل تعارض بين المنطوق والمفهوم أهل العلم يقدمون المنطوق لصراحته ولأنه سيق لأجل المسألة ولأنه سيق لأجل المسألة ودليل الخطاب عليه اعتراضات عند علماء الأصول خلاص نرجع بقى لإيه لحمل المطلق على المقيد ده قال لك ليه ما نحملش المطلق على المقيد؟ يعني إذا ورد حديث أو ورد نص مطلق وورد نص آخر مقيد لهذا الإطلاق قال لك يحمل المطلق على المقيد حتى لا نهمل العمل بالمقيد يعني مثلا لو قلت لك أعتق رقبة قلت لي أنا عملت الذنب الفلاني قلت لك أعتق رقبة رقم دي هذا لفظ مطلق يشمل أي رقم رجل امرأة صغير كبير كافر مسلم مش هنقول رقبة فلو قلت لك أعتق رقبة مؤمنة يبقى قيدت الرقبة بالإيمان ولا لا آه فلو كان الحكم واحدا أقول لك نحمل المطلق على المقيد ما تجيش تقول لي أعتق رقبة أعتق رقبة كافر أقول لك لا لأنه ورد في نص آخر وصف الإيمان للرقبة يبقى الرقبة المطلقة في النص الأولاني مقيدة بوصف الإيمان بدلالة النص الثاني أدي معنى حمل المطلق على المقيد ورد في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار الاثنين دول وردوا في سياق واحد مش حديث وحديث لا حديث واحد فيه ايه هذان القسمان من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه وأسفل الكعبين من الإزار ففي النار السبب واحد ولا مختلف السبب في العقوبة سواء لا ينظر الله إليه أو إن الإيه أسفل كعبين من الإزار في النار السبب واحد ولا مختلف السبب واحد وهو إسبال الإزار مش كده الحكم مختلف ولا متفق مختلف قال العلماء إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد قاعدة تكونها في باب المطلق المقيد إذا اتحد السبب وهو متحد ولا لا واختلف الحكم مختلف ولا لا قال لك لا يحمل المطلق على المقيد يبقى ما ينفعش يقول لي نحمل هذا على هذا علشان الايه الكلام اللي احنا ذكرناه يبقى ده لأنه أحد الأسباب التي تفضي بالمرء إلى الكبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ منع الإيه؟ منع هذه المسألة. وفي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو في مسند الإمام أحمد برضه وعند البخاري في الأدب المفرد ورواه البزار أيضا من حديث عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إيه رجل عليه يلبس جبة أو يلبس طيلتان من حرير فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما شافه قام فأخذ به جبذه جبذة شديدة وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل قبل ما يعمل معاه العملة دي قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس يرفع الراعي ابن الراعي طبعا انت عارف الراعي بقى مسكين كده وبتاع يشير الى قلة النسب او عدم ايه نجابة النسب يعني والفارس اللي هو ايه اصحاب الانساب فقال الراجل ده اتى ليقلب الموازين كل واحد محترم عايز يحطه في الارض وكل واحد مش محترم عايز يرفعه لفوق ادي معنى ايه يريد ان يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه فجبذه جبذه شديده وقال الا ارى عليك ثياب من لا يعقل ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحكى وصية نوح فاكرين وصية نوح اللي هي احنا ذكرنا طرفا منها لما قال نوح لولده اللي عندما أدركته الوفاة قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أنهاك عن اثنتين قال عن الشرك وعن الكبر فقال رجل يا رسول الله ألنا الكبر أن يكون للرجل نعلا حسنا قال لا أن يكون له ثوبا حسنا قال لا قال أن يكون له أصحاب قال لا يجالس معه قال لا طب أن يكون له دابة حسنة فارهة قال لا قال فما هو الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس يبقى كل شيء ولأن اللبس هو الظاهر عشان كده علقنا عليه لأن الكبر ممكن يبقى كامل في الناس مش حد عارف ده متكبر ولا لا إنما تظهر أمارات الكبر يعني الولد مثلا اللي يقول لك ايه انا ما لبست الجزمه الا ب 1000 جنيه طب انت لابس الجزمه ام 1000 جنيه دي وماشي في وسط ناس حافيين مفيش حد هيعرف قيمه الحذاء الذي تلبسه يعني كتير قوي يلبس الحذاء اللي هو ب 300 و400 و500 و1000 وزياده عن 1000 وماشي معاك وانت ولا واخد بالك هو لابسه لمين ده ان شاء الله يعني بذل المبلغ ده كله في الجزمه دي ليه لمين يعني ده نوع من الكبر نوع من انواع الكبر يقول لك ما البسش الا ب 1000 جنيه ليه لسه ال 1000 جنيه ليه او ان البدله دي لازم تتفصل في باريس ومش عارفين الكلام ده علشان خاطر برستيج والكلام ده هوت ويكون قاعد وسط الناس عارفين البدله دي بكام وحاجات زي كده وماشي متصور ان الناس عارفه البدله دي مثلا ب 10000 جنيه ولا حاجه ولا واحد واخد باله من الفيلم ده ولا واخد باله من الحدوته دي ايه يعني ده نوع من الكبر العبد العاقل هو اللي يغلق على نفسه باب الكبر عشان كده ابن الجوزي بيقول اهوت وانما يكره الاكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر قال وقد اقتنع اقوام بالدون من ذلك لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلية حلة اشتريت له بسبعة وعشرين بعيرا وكان لتميم الداري حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها الليل يصلي فيها بالليل فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب لها دليلا ثم انقسموا الكلام ده سنرجع إليه إن شاء الله عز وجل في الأثر الذي أو الخبر الذي ذكره ابن الجوزي في الحلة التي اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حلة تميم الداري فللبحث صلة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين